وانعم بالنور الرباني رتل آيات الرحمن في روض الروح الروحاني اقرأ وارتق بالقرآن اقرأ وتمسك بالرحمة الرحمة الرحمة بستان الحكمة الحكمة أنصت للشيخ وتابعه وتمتع في أرقى نعمه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله أرسله ربه رحمة للعالمين يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران ويقول صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول شيخنا الجليل الشيخ عثمان سليمان مراد في متنه الماتع المسمى بالسلسبيل الشافي تجويدك القرآن حتم واجب إن لم تجوده فأنت مذنب لأن ربي كلف الإنسان به فقال رتل القرآن وهو أن تعطي كل حرف ما يستحقه بكل لطف وهو يزيد القارئين حسنا ولا يعود اللسان اللحنا وما له ضبط سوى التكرار بالفم واستماعه من قاري وجود القرآن بالترتيل والحدر والتدوير يا خليلي سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وأسعد الله أيامكم بكل خير وبركة مع حلقة جديدة من حلقات برنامجكم اقرأ وارتقي تعالوا سويا نتابع الفقرة الأولى حكمنا النهاردة هو المحطة الأخيرة للنون الساكنة والتنوين لأن إحنا كنا مرينا بثلاث لقاءات مع النون الساكنة والتنوين كان اللقاء الأول أو كان المعاد الأول مع ستة أحرف من أحرف الهجاء التقت النون الساكنة والتنوين بالهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء ولقاء النون الساكنة والتنوين بهذه الأحرف الست كان يسمى بالإظهار الحلقي إظهار عشان نطقت النون الساكنة والتنوين مع الحروف ديت وحلقي عشان كانت الحروف الستة دي طالعة من الحلق ثم كان اللقاء الثاني إن النون الساكنة والتنوين التقت بستة أحرف أخرى وهي المجموعة في كلمة يرملون وقلت نفتكرها دايما بالرمل عند السعي بين الصفا والمروة لأن يرملون بمعنى يسرعون واتفقنا أن يرملون قسمناها إلى قسمين القسم الأول كان يختص بينمو أربع حروف والقسم الثاني حرفين وهو اللام والراء القسم الأول بتاع ينمو كانت النون الساكنة والتنوين بتخش بتدخل في ينمو بغنة زي من يعمل والقسم الثاني كانت النون الساكنة والتنوين بتدخل في اللام والراء ولكن بدون غنة زي ما لستم من ربك بعد كده كان لقاء الحلقة السابقة أو كان الميعاد في الحلقة السابقة يختص بحروف هجاء عددها 15 حرف هجائي ليه جبتهم منين جبت ان انا حذفت الستة بتوع الاظهار وحذفت الستة بتوع الادغام واستبعدت الباء مؤقتا فيبقى عندي العدد 6 و6 12 6 الاظهار و6 الادغام 12 والباقي اللي استبعدتها مؤقتا 13 من مجمل 28 بقي عندك 15 ال 15 دول كانوا يختصوا بحكم اسمه الإخفاء والإخفاء ده وصلنا له بطريقة إن أنا لما أديت المرة اللي فاتت أديت مثال كنتم لو تفتكروا لا أنا قلت كنتم فأظهرت النون إظهار مطلق إظهار واضح قوي لأ ولا أنا أضغمت قلت كنتم إنما كانت مرحلة متوسطة أو كانت مرحلة وسطى بين الإظهار والإضغام والمرحلة المتوسطة ديت زي ما يكون متعلق في النص والمرحلة الوسطى ديت التي بين الإظهار والإضغام هي المسمى بالإخفاء النهاردة محطتنا الأخيرة تسمى بالإقلاب والإقلاب لما أجي أقول قلبت القلم كده يعني حولته فيا ترى لما تسقط الإقلاب على النون الساكنة والتنوين يا ترى أنت ناوي تقلب النون لإيه شوفوا الكلام اللي أنا بقوله افهموا أنتوا من العنوان تشتغلوا من العنوان هنشتغل ما هو الشاطر اللي ياخد من العنوان ويفهم المغزى والمضمون اللي أنا هقوله الحكم اسمه إقلاب يبقى أنت هتقلب حاجة طيب أنت دلوقتي شغال على مين مين الأساس عندنا الأساس عندك نون ساكنة وتنوين هو شغلك كله عليهم وبناء عليه وبناء عليه يبقى أنا همسك النون الساكنة والتنوين وأقلبهم هقلبهم وأروح بيهم فين أكيد هيتقلبوا من نون لحرف آخر وأكيد التنوين هتقلب من حرف لحرف آخر هذا هو الإقلاب طيب اسمعوا كده تعالوا أخليك تستنتجها لوحدك وأخليكي تستنتجيها لوحدك كلمة زي كلمة من لو جه وراها كلمة بعد من بعد لو نطقناها كده بالفطرة بتاعتنا بالفطرة هنتعامل بالفطرة من بعد أقولها إيه مستحيل هجيب واحد بفطرته حتى لو مش متعلم أحكام ولا يعرف يعني إيه أحكام وأقول له انطق من بعد هيقول لي من بعد لوحده لوحده بفطرته بسجيته كده يقول من بعد من غير ما يفكر الله ده هو أصلها من أنت قلت مم الله ده أنت حولت أو قلبت النون إلى ميم طيب تعالى كده لما نيجي نقول كلمة زي كلمة عليم بذات الصدور لما أجي أنطقها بسجيتي هقول إيه عليم بذات الصدور الله ده أنت مسكت التنوين ومسكت النون وحولتهم أو قلبتهم لميم آه عشان كده سموه إقلاب إنك بتقلب من حرف لآخر قلبت النون الساكنة والتنوين إلى ميم بس السؤال بقى السؤال اللي بيفرض نفسه الميم اللي اتحولت ديت الميم اللي اتحولت ديت أصلية؟ لا أصل عارفين يا لو أنا قلت أصلية يبقى معنى كده إن كلمة من بعد إن أصل الكلمة مم لا دي أصلها من يعني رجعت الأصلي أصل نون مش ميم طب عليم بذات الصدور أصل تنوين مش ميم عشان كده أول حاجة فرق مهم جدا تعرفوه إن الإقلاب حرف زائد الإقلاب حرف زائد طب إمتى بتقلب بمزاجي بمزاجي أول ما ألاقي نون ساكنة وتنوين أحولهم أقلبهم ميم وخلاص لا لما يجي بعدهم مين الباء اللي انا استبعدتها الحلقة اللي فاتت مش انا قلت لكم ستة بتوع الاظهار وستة بتوع الإظهار واركنوا الباء على جنب شوية دلوقتي هنحتاجها الحلقة الجاية ما هي ده دورها فالباء هي الحرف بتاع الإقلاب طيب السؤال الثالث أو الحاجة الثالثة الإقلاب معاه غنة ولا معهوش معاه يبقى الإقلاب يصاحبه غنة من بعد عليم بذات الصدور أربعة أو نمرة أربعة ودي حاجة مهمة بتبقى خلاف بين القراء ده بل بالعكس والله الواحد بيشوف حالات مشدات بسبب حكم الإقلاب تجد شيخ قاعد مع شيخ ده بيشد وده بيشد ده يقول له اقفل بقك ده يقول له افتح بقك ده يقول له اقفل بقك افتح بقك أجز على الشفا ولا ما أجزش على الشفا يا أخي الكريم الأمر أبسط من ذلك أولا في الحقيقة أنا تلقيت عن شيوخي الحاجتين تلقيت الفرجة بين الشفتين من بعد وتلقيت الملامسة بين الشفتين تلقيت ده وتلقيت ده وحتى أنا لما أقرأ أحد بقرأ بالوجهين أقول له خلي بالك عندك دي ودي بس أنا مذهبي ما أميل إليه الملامسة بين الشفتين هذا ما أميل إليه ليه ليه السبب السبب بسيط جدا انت دلوقتي حولت النون الساكنة والتنوين لميم الميم دي هنخفيها عند الباء يبقى الإخفاء عند الحرف طب أنا هخفي عند مين عند الباء والباء طالعة منين من الشفتين يعني غصب عني لازم أروح للشفة من بعد عليم بذات الصدور بس مع ملاحظة ما تجزش على الشفة في فرق بين الكز أو الضغط وفي فرق ما بين الملامسة فشتان بين ده وده خلاص دوت كان حكم الإقلاب فأرجو أن الأمر يكون بسيط يبقى حروف الهجاء مرينا بيها ستة للإظهار ستة للإدغام حرف الإقلاب اللي هو الباء ثم ال 15 حرف بتوع الإخفاء تعالوا سويا نتابع فقرة شيخنا الجليل الشيخ محمود خليل الحصري وافتحوا مصاحفكم عشان نتعلم القراية السليمة مع شيخنا الجليل ومع الفقرة الثانية الله الرحمن الرحيم وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكثر أكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا وأن مردنا إلى الله وأن المسلمين المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد
عدنا إليكم آه، بعد الفقرة الثانية فقرة شيخنا الجليل الشيخ محمود خليل الحصري وسمعنا ما تيسر من آي الذكر الحكيم من سورة غافر وانضم إلينا ضيف عزيز في برنامجنا برنامج اقرأ وارتقي أخونا هشام البدري شرفتنا يا هشام الله يكرمك يا شيخ محمد وجزاك الله خيرا ان انت لبيت الدعوة ويعني قطعت مسافات الكيلومترات من أسوان انا والله سعيد جدا ان انا بصور في قناة الرحمة القناة المباركة اللي يبارك فيها ان شاء الله في علمائنا الله يكرمهم ويبارك فيهم ان شاء الله ربنا يكرمك يا وانا هشام سعيد ان انا قابلتك يا شيخ محمد الله يسترك ويرضى عنك يا هشام الله يبارك.
ان شاء الله ليا كلام معاك باذن الله تعالى يعني اسمع تلاوتك ان شاء الله كده الاداء التعليمي الجميل وبعد كده عايز اسمع بقى يعني تبشرنا وتبشر آه، اخواننا واخواتنا بالقران في اسوان شاء والى الله.
اي حال وصل ان يعني شاء الله يا شيخ محمد طيب اسمع بقى منك كده ما تيسر كده من اي الذكر الحكيم من سوره غافر
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد أحسنت يا هشام بارك يكرمك.
الله فيك الله يكرمك شكراً.
طيب آه، نتلقى اتصالاتنا كده ان شاء الله الاول كده وتستمع معانا ان شاء الله للمتصلين والمتصلات وهرجع لك تاني ماشي يا هشام مع الاتصال الاول السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ازي حضرتك يا حاجه سناء أهلا بيك وحياكم الله أهل القرآن ورتب ألسنتكم بتلاوته آمين.
وجعلنا من أك... من أهل اقرأ وارتقي واسمع يا شيخ محمد اللهم صل وسلم وبارك على النبي محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذي آمن يا قوم اتبعون اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد بس حاجة سناء نعم عايزك ما تبدأيش بكلمة اتبعوني أهديكم نعم وقال الذي آمن هو اللي قال أيوه يلا اتفضلي طب بس نفسي بيبقى قصير أ- أعمل إيه يا قوم ماشي يا قوم اتبعوني أهدكم لا خلي بالك في حاجة كمان مهمة جدا آه، برضو لحضرتك وللجميع نعم.
اتبعوني ما فيهاش ياء محذوفة صح.
الياء ما مداش قوي اه يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد مم.
يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى فلا يجزى إلا مثلها صلي على النبي عليه الصلاة والسلام اولا حضرتك لما وقفت على كلمة فلا يجزى وقف في منتهى الخطورة اه عارفة ليه؟
اصل نفسي بتقطع على طول اه بس خلي بالك دول اربع كلمات ماشي خلاص دي حاجة نمرة اتنين كلمة من عمل سيئة فلا يجزى يبقى كل اللي هيعمل سيئات مش هيتعاقب خدت بالك اه عشان كده وقف في منتهى صح الخطورة وقف قبيح جدا قوي يلا بس انا اختك قارورة وست مرات ورفقا بالقوارير اه بس خلي بالك احنا بنلتزم بمقام المعنى ماشي بس ممكن اقف بعد كلمتين
اه بس خلي بالك اصل لو في حاجة هتجهد نفسك هبقى مستشعر ذلك نعم لكن من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثل دول أربع كلمات يا حاجة سناء ماشي يلا
من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها مم.
ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب بارك الله فيك يا حاجة سناء أحسنت معنا متولي السلام عليكم يا متولي السلام عليكم يا متولي طيب نحن تلقي اتصالات أخرى عايزين بقى يعني يا هشام لحد بس ما يجيلنا اتصالات إن شاء الله طمنا كده على أخبار أنت قلت لي ما شاء الله إن في كتاب كبير نعم.
في أسوان كتير طبعا احنا عندنا قرية اسمها مدينة البصيلية المدينة نعم.
الكبيرة يعني اللي يعتبر عاصمة القرآن عندنا في أسوان ما شاء الله آه، تابعة اللي هي المركز إدفو آه، المدينة دي يعني آه، شيخ محمد يمكن كل قرية يقرب من أكثر من أربع ك- كتاتيب كل كتاب في 100 في 150 ما شاء الله آه.
في صحوة قرآنية في صحوة قرآنية يعني يا شيخ محمد يعني مظلومين هناك لأن ما حدش بيسأل عليها الناس دي والله يعني ما فعلا.
فيش اهتمام قرآني ما هناك.
فيش اهتمام لا يعني يعني مثلا بمسابقات آه، حاجات ليهم مثلا ت- آه، تفرح ال- الاولاد لان مثلا الاولاد اصلا ما بي يعني برضه الدافع والمسابقات دي بيبقى لها دور مع العيله يا شيخ محمد هرجع لك تاني السلام عليكم ورحمة الله يا حاجة فاطمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازاي حضرتك يا حاجة فاطمة الله يخليك ويبارك فيك حياك الملك وضيفك الكريم الله يكرمك يا حاجة فاطمة أبدأ إن شاء الله اتفضلي ويا قوم مالي نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى إلى العزيز الغفار لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس ليس له دعوة في الدنيا ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله بس عايز أرقق الفاء وأفوي وأفوض أمري نعم. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد شفت الآية الأخيرة فيها إقلاب إزاي؟
نعم الله نعم.
يكرمك يا حاجة فاطمة الله يخليك جزاك الله خير السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلي ازي حضرتك الله يكرمك آه، أقرأ من أول حضرتك وقال الذي آمن
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب أحسنت يا أخت سهام أحسنت بارك الله فيك معنا أخونا محمد من المغرب السلام عليكم يا محمد طيب يا طب يا ريت كده يعودنا إن شاء الله محمد بالاتصال بإذن الله تعالى طيب آه، ع- أخبار النوابغ إيه هناك لا في عندنا نوابغ كثيرة يا شيخ محمد يعني أنا لو عدت لك النوابغ مش هقدر أعدهم لك دي يعني عاوزة كاميرا تيجي تشوف ب- بعينها عشان ما تقولش الشيخ مثلا هيعمل تلاميذ ولا بتاع ده لا دي تيجي الكاميرا تشوف بنفسها وتسأل العيال اللي هي مثلا سن عندنا في ال- في قرية اسمها قرية المويسات آه.
آه، ست سنين وسبع سنين ممكن يفتح المصحف يقرأ في أي مكان يعني الشيخ آه، صلاح والشيخ محمد الأمير الله يبارك فيهم يعني دول قاموا بدورة نور البيان اللي هم الأطفال اللي تحت سن آه، أربع سنين وخمس سنين بصراحة عملت نتائج كبيرة كويسة يعني يعني قاعدة نور البيان ما شاء الله آه، هي عايز يعني- تقول إنك بدأت من سن أربع سنين من سن أربع سنين وخمس سنين بسم الله يعني وبيقروا كويس وفي سن وبيقروا- لما يوصلوا ست ست سنين ست- يفتح المصحف وهو في سن ست سنين يقرأ- يقرا من أي موضوع يقرأ في أي مكان طيب هرجع لك تاني إن شاء الله يا شيخ.
السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازي حضرتك يا شيخ محمد الله يكرمك يا حاجة أم وليد بارك الله فيك وبارك في ضيفك ان شاء الله الله يكرمك اقرأ بعد اذنك اتفضلي هتبدأي بقى من قوله تعالى ويا قوم ما إن شاء لي الله.
أدعوكم وانا بشكرك والله على الشرح وعلى العلم الجميل ده ربنا يجازيه خير يا ابني الله يكرمك
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجوة وتدعونني إلى النار طيب هاتيها تاني كده يا قوم ويا قوم مالي حاضر. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجوة و- لا مم.
صلي على النبي على الصلاة والسلام احنا زي ما متفقين مع بعض لما بتتصلي واحدة واحدة بنمشي صح كده ماشي بص لكلمة النجاة اه هتلاقي هي مكتوبة بواو صح اه بس في ألف صغيرة كده فوق الواو اه لما يجي الألف الصغيرة دي فوق الواو بيقول لك إن ما تنطقيش الواو اه.
وانطقي الألف أيوه ماشي النجاة النجاة طيب يا تاني ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني كده يلا خيرك يا شيخ محمد بسم الله الرحمن الرحيم يا بس قوم- هستأذنك يا أم وليد علي صوتك نعم حاضر يا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة أيوة وتدعونني إلى النار هم.
تدعونني لا أكفر لا لا لا آه.
تدعونني لأكفر بالله تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم مم.
وأنا أدعو لا صلي على النبي عليه الصلاة والسلام كلمة أنا مش آه.
ملاحظة حاجة فيها حاجة غريبة كده اللي هي الألف اللي عليها الدايرة دي ما بتتمسكش أيوه هو ده اللي عايز أوصله لك آه.
أنا بخليك أنت وأنا تستنتجي أدعو.
معايا وأنا الألف اللي عليها دايرة من فوق دي آه.
معناها اللي هي- بيقول لك لما توصلي أنا مم.
بالكلمة اللي بعدها ما تنطقيش الألف خالص أيوه وأنا الهمزة على أدعوكم طول يلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنا به أع- لا وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا الغفار فا فا الغفار الغفار الغفار أيوه كده
لا جرم لا جرم إنما تدعونني إليه إنما تدعون تاني كده لا جرمة نعم تاني عيدي لا جرمة لا جرم مم.
لا جرم إنما تدعونني إليه ليس له دع ليس له دعوة ليس له دعوة ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وإن وأن وأن مرضاه وأن لا أنا عايزك تخلي بالك يا أم وليد إن الهمزة فوق ولا تحت حاضر وأن مردنا إلى الله وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستس فستز تز- فستذكرون فستذكرون ما أقول لكم وأف- وأف- وأفوض وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد الله يكرمك يا أم وليد معلش تعبتك يا شيخ محمد لا لا يا أم وليد ربنا ربنا يعلم يكرمك من حسناتك يا رب خطوة خطوة إن شاء الله هنتعلم ونقرأ صح بإذن الله يا أم وليد معنا أم محمد السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازي حضرتك يا شيخ محمد الله يكرمك ربنا يبارك في عمرك يا رب يا أم- ابدأي بقى وقال الذي آمن يا قوم ده بإذنك يا شيخ محمد بس ليا س- طلبين بس اتفضلي آه، الطلب الأول حضرتك تقول لنا ميعاد الإعادة وال- والطلب الثاني حضرتك ت- تقول لي ازاي احفظ القرآن من غير ما انسى لان بحاول ان انا احفظ وبنسى يعني بسرعة
أنت حافظة قد إيه من القرآن انا دلوقتي في الجزء التاسع يعني
طيب يعني بحس أنت إن دلوقتي أنا معاكي بحفظ تسع وبنسى أجزاء على من القرآن نعم أنت معاكي الآن تسعة أجزاء من القرآن ايوه طيب عايز أقول لحضرتك على حاجة يعني طب اقرأي وبعد ما تنتهي من القراءة أقول لها يعني إن شاء الله أنصح إخواني وأخواتي بها إن شاء الله ماشي ربنا يبارك في عمرك يا رب الله يكرمك ميعاد الإعادة إن شاء الله برضه عشان حتى لا أنسى ده بينز... أما بي- بيجي بي- بيعلن عن اقرأ وارتقي بينزل معاه ميعاد الإعادة
ماشي ماشي يا شيخ محمد اتفضلي ماشي وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار طب صلي على النبي عليه الصلاة والسلام هي دال ولا ضاد دار القرار أيوة كده من عمل سيئة فلا يجز يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فر وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب بارك الله فيك يا أم محمد ربنا يبارك في عمرك السلام الله عليكم.
يكرمك معنا الحاجة زينب السلام عليكم يا حاجة زينب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله فيك يا شيخ محمد وفي ضيفك الله يكرمك يا حاجة زينب والاتصال بقى صعب قوي قوي قوي أ- أفندم الاتصال بقى صعب جدا ربنا يكرمك يا حاجة زينب اتفضلي ويا قوم ما لي أدعوكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد الله يكرمك يا حاجة زينب أحسنتي طيب معنا الحاجة صباح السلام عليكم يا حاجة صباح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله أستاذنك يا حاجة صباح علي صوتك شوية بارك الله في حضرتك وفي ضيفك الكريم يا شيخ محمد الله يكرمك يا حاجة صباح أبدأ حضرتك اتفضلي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار وإن إيه؟
هي دار القرار لا قولي وإن الآخرة إيه؟ قوليها على بعضها حاضر إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب بارك الله فيك يا حاجة صباح أحسنتي معنا الحاجة أم أحمد السلام عليكم يا حاجة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرة ورضوان شيخنا الجليل الله يكرمك يا حاجة أم أحمد ازيك يا شيخ محمد الحمد لله بخير بارك حال الله فيك وفي ضيفك الكريم الله يكرمك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر ها؟ ها؟
بالله ها؟ حاجة أم أحمد نعم مدتي ليه؟
نعم نعم ها؟
تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد بارك الله فيكي جزاك الله كل خير الله يكرمك معنا الحاج أم إبراهيم السلام السلام عليكم عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم بارك السلام الله فيك وفي ضيفك الع- العزيز الله يكرمك ويجعله في ميزان حسناتكم أمين يا رب أقرأ من الأول إن شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع ه- إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة متاع متاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمل, من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها حاج ام ابراهيم نعم عايز حكم الاخفاء اللي شرحناه المره اللي فاتت حاضر.
من عمل سيئه
حاضر. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن ومن ذكر أو أنثى وهو مؤمن لا وهو وهو ضمن الهاء مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب الله يكرمك يا حاج مجموعة الله يكرمك يا بارك الله فيك طيب نعود بقى كده يعني عايز اسالك سؤال يعني طبعا الاخت اللي هي بتسالني بتقول لي عايزه اثبت الحفظ يعني انا يعني عايز انصحها في الحقيقه يعني عن تجربه شخصيه يعني استعن بيمينك والله هو يعني تثبيت الحفظ دائما بيكون في بداية الحفظ لما الواحد يعني كبادئ جديد مثلا اه آه لابد ان هو يبقى ليه ورد يعني اقدر اقول وهي سالتني السؤال ده وط- سمعت طبعا اه السؤال سمعنا نقول لها ما تقلقيش ده امر بديهي ان في بدايه حفظك ممكن تتفلت كله في البداية كده بيبقى ولكن اللي اصل القرآن اصلا يعني اصلا عشان انا مثلا اقرأ سورة واحفظها تاني يوم بخش الصورة جديدة اه لا يمكن ان انا هكون هتكون ثابتة معايا ما هو اصلا القرآن ده مجهود واجتهاد نعم.
الله سبحانه وتعالى برضه بيختبرك ان انت بتشوفك هتجتهد ولا مش هتجتهد طب صحيح.
انا بديت معاك الطريق وبسم الله ما شاء الله و- وانفتح الا الطريق بس لازم تحافظ على اللي انت بتحفظه وحديث النبي عليه الصلاه والسلام وحديث النبي عليه تعهدوا الصلاة هذا القران بالظبط فوالذي نفس محمد بيده انه لاشد تفلتا من الابل في عقولهم بالظبط كده ولو كنا نعمل في ال- في الكتابه الكتابه الشيخ محمد برضه ماضي ومجاور ليه مم.
يعني الصوره اللي قبل اللي- اللي يكون بي يعني بيحفظها واللي قبليها وده غير اللي هو بقى ايه تحت عشان اصلا ما ينساش لان اصلا حاجه ده ت- تواصل بيه تواصل فوق مش عادي ممكن نوصل ونختم وكل حاجه اه طب واللي تحت عشان كده انا عايز يعني آه، انصحها مؤقتا زي ما انت قلت يا هشام آه، الورد اليومي حتى لو هتعملي لنفسك ورد صفحه صح يعني عايزك تعملي كده مثلا قولي بعد صلاه الصبح صليتي الصبح خلاص اعملي صفحه يعني تمرين لان مش هقول لك مره واحده كده ابدأي بربع بربعين بثلاثه باربعه لا واحده واحده خلاص وبالليل مثلا بعد ق- قبيل صلاه العشاء او بعد صلاه العشاء خدي لك صفحه تاني هتلاقي الامر بقى يزيد معاكي بعد الفجر بدل ما تبقى صفحه هتبقى اتنين اتنين، بعد العشاء بدل ما واحده هتبقى اتنين الامر التاني في تثبيتك للجديد حفظك الجديد تحفظيه ازاي اللي هو بالكتابه اكتبي يعني لو بالظبط كده.
ترتبي كل مثلا ورد معين تكتبي الايات بايديكي في الحقيقه تجربه رائعه كتابه القران تج- كتابه القران هتثبت لك القران وتعلمك طريقه رسم المصحف وتجعل كمان الصفحه دي يمين ولا الصفحه دي شمال كنا زمان الشيخ محمد برضه في الكتيب كان بيجيبوا لنا اللوح كنا اللوح، نكتب عليها آه.
ونجيب الطفله ونمسح بال بتاع ده بس انقرضت يعني مع الوقت والله مع ان يعني حاجه في كت- كتاتيب عندنا قاعده زي ما هي برضه بالامر ده ما هي دي بس اللي خرجت القراء والله خرجت الشيخ الحوصري وخرجت الشيخ مصطفى اسماعيل ومحمود علي البنا والشيخ عبد الباسط وما خرجوا الا من الكتاب بالظبط كده يا شيخ الكتاتيب صنعت رجال الكتاتيب صنعت فعلاً، رجال فعلاً، وما تفلت القرآن إلا بضياع الكتاتيب اكيد والله العظيم يا يعني شيخ.
والله ما تفلت القرآن إلا بضياع الكتاتيب يا ريت يرجع شيخ العمود تاني يا ريت يرجع شيخ العمود وزي ال- ال- شيخ العمود في الأزهر لما كان يجي يقول لك العمود ده خاص مش عارف بقراءة فلان ال- ال- العمود ده آه.
خاص بالفقه الشافعي وخاص بالفقه الحنفي ما ضاعت ال- ما ما ضاع ضاع.
القرآن إلا بضياع الكتاتيب صح والله يا شيخ محمد.
الحروف و- و- والى اخره الناس كم تتمنى الان عوده الكتاتيب والله يا شيخ لكن انا محمد.
عايز ارجع لك عايز يعني عايز اعرف انت قلت لي بشاره كويسه انك قلت لي ان بدات الناس معاك حف- مدارسه القران وقراءه القران بعد نشر قاعده نور البيان اه بالظبط كده من سن اربع سنين من سن أربع وقلت سنين.
لي كمان عشان بس الوقت ما ياخدناش ويجري ماشي، ماشي.
وقلت لي ان من ست سنين دلوقتي اي حد عندك في الكتاب من سن ست سنوات آه بالظبط كده.
بيفتح اي موضع في المصحف عنده ست سنين هو- ويقراه هو انا يا شيخ محمد يعني ال- الكتاتيب المجاوره اللي قلت لك عليها كلمه آه، قريه الموساد دي هم عملوا التجربه دي فنجحت مم.
فابتدوا يعني الشيخ صلاح والشيخ محمد عبد ابتدوا ينشروها بين الكتاتيب وودوا نماذج من عنديهم للناس في المساجد عشان تشوف الأطفال دي بتقرأ إزاي فهم أدخلوها عليا من حوالي ست شهور خمس شهور ممتاز.
فأنا ابتديت طبعا حفظت القرآن عندك من سن كام اللي أتم حفظه عندك آه، من سن كام أنا عندي آه، أربعة بسم الله ما شاء الله في ثلاثة من بيت واحد يعني آه.
دول أخذت من القرآن دول كلهم في الإعدادي في سن الإعداد آه في سن طيب الإعدادي سؤال أخير لأن هو بيقول لي خلاص الوقت آه.
نفسك تشوف لأن إن شاء الله إحنا أيام معدودات وهيتطور اقرأ وارتقي بس أنت ك- ك- كصاحب كتاب والكتاب عندك قوام 100 واحد بالظبط كده نفسك تشوف اقرأ وارتقي إزاي والله أنا يعني آه، ش...
أنا في الحقيقة باخد يعني إيه آم، كل ضيف بيجيني وبرضه ده سؤال أنا بطرحه على الهوا فاهم دلوقتي كل يعني نفسكم تشوفوا اقرأ وارتقي إزاي في الأيام اللي جاية يعني أنا وعدتكم بال... بال... يعني وعدتكم بالتطوير وان شاء الله هتجدوا ما يسركم باذن الله تعالى وانا بقول هذا الكلام مرارا ان شاء الله تجدوا ما يسركم في اقرا وارتقي يكون محفظ في كل بيت مسلم ومسلمه بس نفسكم تشوفوه ازاي ده انا عايزكم تشاركوني فيه على الهوا طيب يعني كلمتك كده أنا أتمنى الاخيره إن الشيخ شاء الله.
محمد يعني هو ما فيش آه، فرصة للصغار في مو- برنامج اقرأ وارتقي يعني ال- الصغير في سن سبع سنين ولا ثمان سنين آه، كشرح مش هيستفيد أو مش هيقبل الأمر ممكن إنه يتلقن تلقين مم.
فاحنا عاوزين برضه يعني توضيح يعني ايه تبقى ب- ب- برنامج مثلا للصغار عايز من الف... عايز اقدر أقول- يعني ممكن اوصل لك الفكره اتفضل.
ابسطها عايز ان مثلا يكون البدء حتى من الفتحه والكسره والضمه بالظبط كده يا شيخ محمد طيب ان شاء الله يعني هقول لك بس حاجه تابع التطوير وشوف هل هيخدم الصغار ولا لا ان شاء الله باذن الله يا شيخ محمد الله ده- ده يكرمك يا برنامج هشام بإذن الله.
و...
انا وإن كنت شاء عاوز الله- اقول كلمه اخيره بس اتفضل والله.
يا هشام انا والله يعني بشكر مشايخنا اللي علمونا والله يا شيخ محمد في ال- البلد عندنا لان هم قايمين بجهد كبير الشيخ ابو سعود والشيخ موسى والانسى الفضل الكبير للشيخ اسامه الراجل يعني ده من صباح ربنا يا شيخ محمد ال- لحد بعد العشاء ما شاء الله يعني حتى في المدرسة وقت المدرسة بين الحصص بتجي له ناس تقرأ عنده يعني موفر وقته برضه يعني أنا بشكره وبقول له بارك الله فيك وربنا يجزيه خير إن شاء الله يا شيخ أسامة جزاك الله خيرا واحسن الله اليك الله يبارك فيك يا شيخ وشرفتنا.
الله يبارك فيك يا شيخ ان محمد شاء الله أنا تبقى سعيد.
زياره متكرره أنا- وجزاك الله خيرا قطعت مسافه الكيلومترات الله يبارك فيك يا شيخ من محمد اسوان ولكن احسن الله أنا اليك سعيد جدا والله إن أنا قابلت آه، الشيخ محمد وعلمائنا في قناة ده أنا يعني لي الشرف الكبير إن أنا أجي في الله قناة يسترك الرحمة والله يا ويرضى شيخ عنك يا محمد.
حبيبي الله يبارك فيك يا شيخ.
شرفتنا اقرا وارتقي الله يبارك- وربنا يجزي خيرا الله الجزاء.
يبارك فيك يا شيخ محمد يعني اخواني واخواتي جزاكم الله خيرا واحسن الله اليكم وما زلت بكرر السؤال نفسكم تشوفوا اقرا وارتقي ازاي في الايام القادمه جزاكم الله خيرا واحسن الله اليكم والى حلقه جديده القاكم من برنامجكم اقرا وارتقي استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه سلام الله عليكم ورحمته وبركاته
اقرأ وارتقي بالقرآن وانعم بالنور الرباني رتل آيات الرحمن في روض الروح الروحاني اقرأ وارتقي بالقرآن اقرأ وتمسك بالرحمة الرحمة